السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد وحلقة جديدة وسلطة خضراء في الحلقات الماضية عشنا الحلقة الماضية مع مصعب بن عمير وعنوان نفتقدكم ونفتقد أمثالكم حاولنا نعيش مع نماذج رائعة تصلح قدوات مش نعيش معاها كب- كمنظومة دينية لكن كمنظومة تغير من وجه حياتنا كلها قبلها عشنا مع التأملات عشنا مع الشجاعة عشنا مع مجموعة من الموضوعات والنهاردة هنروح زاوية تانية الزاوية اللي هنروحها النهاردة هي زاوية اجتماعية قلبية هنقف مع بعد اجتماعي جميل جدا جدا جدا لكن الحقيقة أتمنى قبل ما أقف على هذا البعد إن ما يبقاش في مقاومة نفسية وإحنا بنسمع هذا الموضوع لأن في كتير من الناس مجرد ما نقول هذا العنوان اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة يقفل وده صعب ومش ممكن وعشان كده إحنا عملنا العنوان بتاعنا النهاردة غريب شوية عشان ما يبقاش الموضوع واخد مربع واحد ونستصعبه فهنقول لعنواننا النهاردة ثلاث حاجات سامح أو كبر أو اشرب سامح أو كبر أو اشرب حديثنا الأول وبدايتنا هتبقى عن التسامح المعنى اللي أشرنا إليه في بعض الحلقات آه، بمقتطفات سريعة النهاردة هنعيش معاه ليه نسامح وليه الناس ما بتسامحش وازاي نغلب طبيعة التسامح على أنفسنا طب ما عرفناش نسامح إيه الحل لو ما عرفناش نسامح كبر يعني تجاوز عن بعض المواقف وتجاوز كبر طب لا عارفين نسامح ولا نكبر اشرب بقى يعني شوف اللي هيجرى لك لو ما سامحتش او ما كبرتش ايه اللي هيحصل في حياتك ده ان شاء الله اللي احنا هنتناوله مع بعض النهارده في الفقره اللي هتكون بعد هذا الفاصل سامح او كبر او اشرب ثم بعدها ان شاء الله هتكون الفقره المعتاده ونعيش مع حضراتكم اتصالاتكم مشاركاتكم ارائكم تعليقاتكم سواء اللي بتجينا في الحلقه او اللي بتجينا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء يبقى نركز مع بعض عشان موضوعنا الحقيقه مهم جدا جدا جانب بيغير من حياتنا الاجتماعيه كتير بيغير من حياتنا القلبيه كتير موضوعنا النهارده هو التسامح مش هتقدر تسامح يبقى كبر مش هتقدر تكبر يبقى اشرب خلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعده ونبدأ فقرتنا الأساسية النهاردة سامح أو كبر واشرب لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا
أهلا ومرحبا بكم بالتسامح بالصفح بالعفو هم كلهم معاني متقاربة من بعضها بالتسامح حياتك أحلى ليه حياتنا أحلى بالتسامح وإزاي نسامح وليه ما بنسامحش الحقيقة موضوع شديد الأهمية خلونا نعيش مع بعض خطوة خطوة بالتسامح حياتك أحلى لأنك بالتسامح تصبح البطل لا الضحية في ناس يا جماعه عايشين دور الضحيه الناس عملوا فيا والدنيا عملت فيا و و و و هو عايش دور الضحيه على فكره في ناس ما بيقدروش ينتقموا ما بيقدروش ينتقموا وفي نفس الوقت مش قادرين يسامحوا يعني شوفوا المشكله انك لا انت قادر ترد العدوان اللي جه عليك ولا انت قادر تسامح من عدا عليك ولا انت قادر تتناسى الموقف فعايش طول الوقت دور الضحيه أما من يقرر أن يتسامح عن قوة لا عن ضعف فيكون هو البطل تخيل قوتك وأنت تعلن أنك ستسامح شخصا أساء إليك ستسامح عن قوة شخصا أخطأ في حقك ده على فكرة مش دعوة لأن احنا لا ندافع عن حقوقنا أو أن احنا ما ناخدش حقنا لا في خطوة بعدها لا خد حقك لكن بأدب لكن في بعض الأوقات لابد أن نغف... ألا نغفل قيمة التسامح فبالتسامح حياتك أحلى لأنك بالتسامح تكون البطل لا الضحية بالتسامح حياتك أحلى لأننا به نحافظ على صحتنا النفسية والبدنية الحقيقة دراسات كثيرة جدا جدا أثبتت أن من أكثر ما يتعب الإنسان بدنيا ونفسيا هي الصراعات الداخلية التي تحدث بداخله بسبب الحقد الغل الحسد وخاصة الرغبة في الانتقام والتشفي ده بيؤلم الإنسان وبيزعجه ويؤثر على صحته النفسية والبدنية وهقول لحضراتكم هنا موقف وده بقى اللي هو اشرب يعني انت مش عايز تتسامح شوف اللي هيحصل اتصلت بيا واحدة في يوم من الأيام بتكلمني وبتقول لي ان هي كان فيها في خلافات شديده بينها وبين حماتها والده زوجها بتقول لدرجه ان هي علمت ان حماتها في لحظه وفاتها قالت وصت ابنها ان هو يطلق هذه الزوجه ويتزوج غيرها وفعلا بعد ما الوالده توفيت تم طلقها وتزوج غيرها بتقول ان هي بتقعد لحد النهارده بعد سنوات مرت في هذا الموقف وهي تذهب خصيصا الى قبر هذه السيده يعني تخيلوا رغم اللي عملته فيها الا ان هي بتذهب خصيصا الى قبر هذه السيده لا ما تفهموش غلط مش بتروح عشان تدعي لها ولا اي حاجه ده بتروح عشان تقف على القبر مخصوص وتقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني تخيلوا بعد موتها بسنين مصره انها تروح باستمرار تقف على قبرها وتقول لها حسبي الله ونعم الوكيل وبتقول ان موقف السيده دي اصابها بكثير من الامراض موقف حماتها معاها او حماتها السابقه معاها اصابها بكثير من الامراض الحقيقه ان موقف هذه السيده مش هو اللي اصابها بكثير من الامراض موقف هذه السيده ده هنا بقى كبر بقى واحد واحد مش قادر يسامح الموقف صعب وصابح ازاي على الاقل كانت تكبر على الاقل ما كانتش تن... يعني تعيش مع مشاعر التشفي والانتقام المستمر لان مين اللي دفع الثمن الست ماتت خلاص مين اللي دفع الثمن هي التي دفعت الثمن الامراض اللي جات لها دي الحقيقه ما جات لهاش من معامله حماتها ليها هي جات لها من حاله الاستسلام الشديد لرغبه التشفي والانتقام اللي تعيشها سنين مش قادره حتى تتناسى الموقف هنا في الموقف ده واحد يقول لي يا عم التسامح صعب جدا عمليا اه ممكن يكون التسامح صعب الا على قله قليله لكن على الاقل كان ممكن تعمل العنصر الثاني كبر تتناسى الموقف تنشغل عن الموقف تعيش حياتها ولا تستسلم ان حياتها كلها تعيش في مربع التشفي والغضب والرغبه في الانتقام حتى وهي ميته ومش قادره تعمل لها حاجه بتروح بس عشان تقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فالحقيقه بالتسامح حياتك احلى لاننا نحافظ على صحتنا البدنيه والنفسيه بالتسامح بالتسامح حياتك احلى لاننا بالتسامح نسطر سطورا رائعه في حياتنا لن ننساها ولن ينساها الاخرون اعتقد يا جماعه ان احنا ممكن لحد النهارده نعيش مواقف صفح وتسامح عملها شخص من الاشخاص زي ما القران الكريم خلد حكايه سيدنا ابو بكر مع مصطح الذي خاض ومصطح الذي خاض في سيره السيده عائشه وصفح عنه وعفى القرآن يذكرها حتى الآن مواقف كتير جدا نذكرها للناس يا ده عمل موقف رائع حتى الأبناء على فكرة أنا قرأت كتب تتحدث الأولاد بيحكوا ذكرياتهم عن آبائهم تخيلوا وجدت المساحة الأكبر في هذه الحكايات إلى المواقف التي أخطأ فيها الأبناء وتسامح معهم فيها الآباء التسامح دايما افتكر كده أفضل مواقف للناس اللي تعرفهم كلهم أنا أقول لك إنها هتدور ما بين مربعين إما تسامح وترفع وإما عطاء افتكر كده قول أنا أعرف فلان الفلاني وافتكر أفضل مواقف حياته معك أو مع الآخرين هتجدها إما عطاء وإما تسامح فنحن بالتسامح نسطر سطورا رائعة في حياتنا سنظل نذكرها ونفتخر بها وسيظل الآخرون يذكرونها لنا فإذا أردنا أن نترك أثرا في هذه الحياة فهذه أحد خطوات الأثر أن تتسامح أن تتعامل مع الآخرين بروح التسامح بالتسامح حياتك أحلى أو على الأقل بأن تترفع يعني حتى إذا كنت مش قادر تتسامح ممكن تترفع عن الصراعات لأن تسامح حياتك أحلى لأنه يقلل من الصراعات الداخلية التي تحدث بداخلك غضبان متضايق عايز انتقد طيب شوف هعمل فيه ايه يشوف لما اشوفه بكره انا هتصرف معاه ازاي ده انا يعني سمعت بعض المواقف واحد بيحكي موقف اكتر من موقف في موسم الحج فبيحكي بيقول ان واحنا ماشيين بنطوف في الطواف واحد جه من جنب واحد وعداه فاللي وراه بيقول هو كده طب استنى وطالع عشان يخبطه بكتفه ويعديه تخيلوا ده في الطواف يعني شوفوا الاستسلام لان الشخصيه يكون بطبعها منتقمه او عايزه تتشفى او عايزه تعوض على طول حتى في ده واحد تاني بيكلمني بيقول لي كنا في حج واحد في شركه سياحه وكنا راكبين الباص وبنتحرك بيه فواحد عمل مشكلة كبيرة جدا جدا عايز يقوم من جنب واحد وعامل مشكلة وصوته عالي عشان ريحة عرقه مش عاجباه يعني ريحة عرق اللي جنبه مش عاجباه فصار وهاج وماج عشان عايز يقوم الراجل ده من جنبه الناس يا جماعة اللي بيستسلموا لمشاعر التشفي والغضب وعلى طول عايز ينتقم وانا هوريه له وهيشوف الحقيقة كم الصراعات الداخلية اللي جواه بتبقى كثيرة جدا لدرجة تؤلمه ولذلك فبالتسامح والصفح حياتك أحلى بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنك تختزن طاقتك وحيويتك لما هو مهم تخيلوا يا جماعة واحد احنا عندنا كل واحد فينا عنده قدر من الطاقة والحيوية تخيل واحد عمال يستنزفها في التفكير في الانتقام من ده والتشفي من ده والغضب عشان الخير اللي أصاب ده والرغبة في إن هو يقول لي ده كلمة تضايقه وقاعد عمال يخطط تخيل الطاقة والحيوية عمالة تروح في مشاعر كراهية وغضب وحقد ومش قادر يستخدمها في حاجة مفيدة تخيلوا من يستثمر هذه الطاقة والحيوية فيما يفيد فالصفح يجعلك تستثمر طاقتك فيما يفيد بالصفح حياتك أحلى لأنه يجعلك أكثر ثقة بنفسك لأن على فكرة ده امتحان صعب امتحان التسامح والصفح امتحان صعب فمن ينجح فيه يثق في نفسه كثيرا بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنك تسمو بذلك فوق تصورات البشر وأفكار البشر بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنه إذا كان إذا كان هناك شخص اليوم يحتاج عفوك وصفحك فسوف تحتاج غدا عفو وصفح أحد عنك ما فيش حد فينا ما بيغلطش إذا كان النهاردة حد أخطأ في حقك وهو اللي بينتظر منك الصفح بكرة أنت اللي هتخطئ وهتنتظر الصفح من الآخرين فإذا قدمت الصفح اليوم وجدته غدا وربما وجدته في نفس الموقف في حكاية غريبة قوي عن ولد اسمه جوي الحكاية حصلت في الخارج بيقولوا جوي دوت كان ولد عاق كان ولد متعب لوالده جدا ومتمرد على حياته وكان ليه مجموعة من الأفكار وطرق الحياة ما تعجبش والده فالحقيقة والده ضاق به وهدده ان هو لو استمر على هذا الامر هيتبرأ منه يعني خلاص انت لا ابني ولا اعرفك وانا مش عايزك جوي استمر على عناده واستمر على تصرفاته كما هي وجي جوي خرج من البيت وترك البلدة اللي أهله بيعيشوا فيها وراح انتقل إلى بلد أخرى يعيش فيها بعد ما عاش أكتر من سنة فوجئ إن هو بيلتقي بأحد أصدقائه في هذا المكان فبيقول له يعني إن هو حزن جدا عندما علم بوفاة والده يعني هو عارف إن والده توفي فبيقول له أنا زعلت هو متخيل الولد عارف الابن عارف فبيقول له أنا زعلت لما عرفت إن هو توفي فجوي استغرب جدا ف... وشعر بحزن شديد على إن هو والده مات وهو بيقطع وهم مقاطعين بعض فقرر أن يعود إلى بلدته الأصلية وكتب لما رجع البيت خطر في ذهنه أن يكتب رسالة لوالده يعتذر له فيها عما حدث ويطلب منه السماح والصفح خلاص بدأ, بدأ يتحلى بالاعتراف بالخطأ وروح السماح وروح الصفح فبعد كتب الورقة بهذه المس- المساحة من التسامح وبيحطها في, في جدار عشان يسيبها خلاص هو عايز يسيبها وخلاص فهو بيضعها فوجئ بأن ورقة أخرى تسقط لما الورقة سقطت ومسك هذه الورقة وبدأ يقرأ في هذه الورقة فوجئ إن هي رسالة من الأب لابنه يعتذر له على أنه لم يصبر عليه وأنه تبرأ من نسبه ويطلب منه أن يسامحه تخيل وكأنه في اللحظة التي سامح فيها سومح فيها ربنا أراد أن هو يعرف أن والده سامحه أو يطلب منه السماح عندما فعل هو ما فعل الحقيقة يا جماعة بالفعل الإنسان اللي بيبقى من صفته العفو بيجد العفو من الآخرين لكن الأهم والأكثر والأكبر والأعظم أنه يجد العفو من رب العالمين والحقيقة لو لم يكن للعفو نتيجة إيجابية إلا هذه النتيجة لكفت إنك أنت لما بتعفو عن الآخرين لما بتصفح عن الآخرين لما بتتسامح مع الآخرين لما بتصبر في تعاملك مع الآخرين لما بتصفو في تعاملك مع الآخرين تجد العفو والصفحة من رب العالمين وكفى بذلك نعمة الحقيقة من المواقف الأخرى والدروس المهمة قوي إن الصفح والتسامح أحيانا بيمنع عنك مشاعر من مشاعر الألم الشديدة التي يمكن أن تصيبك في موقف من المواقف والحقيقة واحد بيحكي واحد ده مؤلف كتاب مسميه كده التسامح أعظم علاج على الإطلاق شوفوا المعنى الجماعة وصلوا لكده يعني ودول غربيين يعني حتى ما بيتكلموش عن الأجر ولا حاجة ده هم بيتكلموا عن معنى واحد بدراستهم لطبيعة الحياة فوجدوا أن أعظم علاج للإنسان ولصحته النفسية والبدنية هو التسامح فيسمي كتاب التسامح هو أع- أعظم علاج على الإطلاق بيقولوا أنه كان بيدي محاضرة من المحاضرات وبعد ما أنهى المحاضرة نزل منها فجاله واحد الحجرة بتاعته بيتكلم معاه فبيشكره شكر شديد فبيقول له أنت بتشكرني ليه؟ فبيقول له أنا قرأت ليك مرة أحد الكتب والكتاب ده كنت تتحدث فيه عن التسامح وكيف أن الحب والتسامح يبددان الخوف والقلق فبيقول أنا كان في مشكلة بيني وبين أخي ولم نكن نتحدث على الإطلاق فبعد ما قرأت هذا الكتاب وأعجبني الكلام الموجود به رفعت السماعة واتصلت بأخويا كنا من سنين ما تكلمناش كلمته وقلت له إيه رأيك نتغدى سوا فالاخ وافق بيقول قعدنا على الغداء عشنا مع بعض ساعات لم نعش مثلها في حياتنا كانت ساعات رائعه ولم نتحدث في المشكلات على الاطلاق مش جايين بقى عشان نقول اصل في ناس كده يا جماعه يعني يجوا عشان يتصالحوا يجوا عشان يتصالحوا مع بعض يقلبوها خناقه بتذكير يعني الفرق بين التصافي والخناق كده انا اذكر كنا بنتكلم مره عن شقيقين شقيقين عندهم مشكله فقاعدين بيتكلموا فعلى طول بينهم صراع وعلى طول بينهم مشاكل وعلى طول بينهم قلق فواحد بيتكلم بيقول خلاص يا جماعه يعني انا بقترح ان هم يخرجوا مع بعض يروح اي كافيه يشربوا عصير مع بعض فقلت له اه هم ان شاء الله يروحوا يشربوا عصير مع بعض وبعدين يتخانقوا على مين اللي يدفع ثمن العصير فيبقى احنا ما عملناش حاجه الحقيقه في ناس كده يقعد عشان يتصافى يقعدوا يفتكروا القديم والجديد واللي حصل واللي ما حصلش وعشان هم بيتلككوا لبعض فبيدوروا على مشكله عشان تستمر هذه الحاله هو بيقول لا لا لا لم نتكلم في المشكلات على الإطلاق عشنا نتكلم ونضحك ونتكلم في المستقبل وانتهى الأمر فبيقول له كانت أعظم جلسة وكان سعيد بهذا الأمر فالدكتور بيهنئه على هذا الموقف اللي اتخذه و- وسعيد ان هو أحدث كتابه أحدث هذا الأثر الإيجابي فقال له لا لا لا هناك ما هو أعظم ما يجعلني أشكرك أكثر فبيقول له ما هو إيه إيه اللي حصل قال له إن بعد هذا الأمر بأسبوع واحد أبلغت بأن شقيقي قد مات في حادث سيارة فإنني أتخيل كيف كان الحال سيكون إذا لم نتصافى ونتصالح قبل هذا الحادث تخيلوا المشهد تخيلوا بالفعل لو كان مات وعلى فكره ناس كتير جدا انا مريت بتجارب مع ناس كده يستنوا من غير مش متصالحين مش هصالح وتنتهي الحياه ويحزن لان هو انتهت الحياه وهما يتشاحنوا مع بعض او في تشاحن ما بينهم وبين بعض بيقول بعدها بسنوات عشر سنوات الدكتور اللي هو المحاضر دوت بيقول رحت اكشف اعمل استشاره طبيه في احد المشاكل الطبيه اللي عندي فدخلت على طبيب وسلمت عليه وكشف عليا بعدها بعشر سنين قال له اتذكرني فقال له لا لا أذكرك فذكره بأنه هو نفس الشخص الذي قابله من مدة وحكى له هذه الحكاية بيقول صاحب الكتاب أن الحكاية دي تناقلتها مع الآلاف وربما الملايين يعني تخيلوا حكاية صفح مثل هذه احنا النهارده بنحكيها وبيشوفنا ملايين وبيعرفوها وممكن حد ياخدها ويحكيها ما اعتقدش ان احنا ممكن نقعد في حلقة من الحلقات نحكي عن الأروع انتقاما امير الدهاء اللي عمل في الناس كذا وكذا وكذا ما اعتقدش وحتى لو حكيناها لن تكون الحكايه بفخر عشان كده بنقول يا جماعه ان احنا بنستر لانفسنا تاريخا جديدا بتجارب الصفح والعطاء والعفو لو احنا بنحكي لحد النهارده موقف حصل من سنين الراجل بيحكيه واحنا بنحكيه وسنظل نحكيه لانه موقف رائع القلوب الطيبه حتى وان انكرت ان هي تتسامح لكن لا تستطيع ان تنكر عظم هذه المواقف وروعتها بالتسامح والصفح حياتك أحلى لأنك بذلك تمحو آثار الماضي فلا تظل أسيرا له في ناس بيعيشوا أسير للماضي عمال يفتكر مواقف الماضي واللي ضايقوه بزمان ولما والده عمل فيه ولما والدته عملت فيه ولما صاحبه عمل فيه ولما هو عايش أسير ده فالتسامح والصفح يجعلانك تحرر نفسك من قيود الماضي بالتسامح والعفو والصفح سندرك معاني رائعة جميلة لن نذوقها بغيرهم والحقيقه عشان صوره التسامح تبقى واضحه في نقطتين كمان من التسامح يوضحوا لنا ازاي التسامح ده هيغير وجه حياتنا التسامح مع نفسك انت ارتكبت اخطاء في واحد اصلا انا عملته يا اخي تسامح مع نفسك تناسى هذه الاخطاء اه لو خطا يستحق الاستغفار استغفر وتوب لكن تناسى تسامح مع نفسك ما تقعدش تجلد نفسك بس طول العمر عمال تجلد في نفسك على اخطائك وما بتعملش خطوه لا لا خلاص وقف تسامح وتحرك تسامح مع ظروفك لو ظروفك مش حلوه تسامح معاها وانطلق في الحياه ما توقفش اصل انا ظروفي اصل في اخي تسامح تسامح وانطلق التسامح ليس فقط تسامحا مع الاخرين انما تسامح مع النفس تسامح مع ظروف الحياه واحداثها تسامح مع اخطائنا في الحياه هذه كلها صور من صور التسامح تعال التسامح له الكثير من الاثار الايجابيه وله الكثير من ال- من المردودات الايجابيه هنستكملها ان شاء الله مع بعض ونتحدث عنها بالتفصيل لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا
اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الاول للدكتور امير صالح التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز هنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل
أوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت عبوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 وجه القمر
قناة الرحمة الغرغمة نور على نور قناة الرحمة الغرغمة
اهلا ومرحبا بكم وبالتسامح حياتك احلى تسامح او كبر او اشرب والحقيقه وانا في الفاصل خطر لي اضافه عشان يبقى الكلام موضوع قوي تسامح او كبر او صفي او اشرب وهنوضح معناه ايه بس بعد ما نستكمل ازاي بالتسامح حياتنا احلى اللي هو المربع اللي احنا واقفين معاه ومش عايزين ننتقل منه لما تحته الا لما نصل ان مفيش فايده فيه. يقول احد الاطباء طبيب يقول بصفتي طبيبا لاكثر من 40 عاما، عاش طبيب 40 س- اكثر من 40 سنه. فيمكنني ان اذكر اناسا كثيرين كثيرين قد اصيبوا بامراض عديده وقرحات وضغط دم مرتفع وحتى السرطان سببتها مشاكل قد مروا بها وكانت تلك الأعراض تزول بمجرد أن يتعلموا التسامح مجرد ان هو يتعلم التسامح يجد كثير كثير من الاعراض المرضيه اللي هو مصاب بها بتزول في الفعل لان كان سبب هذه الاعراض والامراض اسباب نفسيه رغبه في انتقام وغل وتشفي وحقد مليان من جوه مليان من جوه مشاكل فبالتالي بتؤدي هذه المشاكل ان تظهر في صوره امراض بالتسامح حياتك أحلى لأنه يغير من الطريقة التي نرى بها أنفسنا والآخرين بل يغير رؤيتنا للعالم كله نظرة هتتغير للعالم كله إذا غلبت علينا روح التسامح بالتسامح حياتك أحلى لأنه كما يقولون بوسع التسامح أن يجري بعضا من أفضل التحولات العميقة فبإمكانه أن يجلب المرح إلى حيث يكون الحزن والسلام إلى حيث يكون العذاب والسعادة إلى حيث يكون الغضب ويمكنه أن يدلك على طريق العودة إلى نفسك بالتسامح حياتك أحلى والله يا جماعة صفة بتغير كثيرا من وجه الحياة إذا تحلينا بها طب إذا كان التسامح بكل هذا الجمال فلماذا لا نتسامح ليه ناس كتير مننا لا تتسامح ولا تصفح ومش قادرة تعمل هذه الصفة عدة أسباب أولا البعض ما بيعملش ده لأن هو شخصية انهزامية يريد البقاء في دائرة الألم ويستلذ بها هو حابب إنه يقعد يشتكي يصفح إيه ويتناسى إيه أو يكبر إيه أو ي... لا لا لا لا هو عايز يفضل يشتكي خلاص هو استلذ هذا الأمر ويقعد طول عمره يشتكي فخلاص لا يمكن بقى أن يصفح أو ينسى أو أي حاجة هو حابب هذا الجو البعض لا يصفح اعتقادا منه أن الآخرين سيصفونه بالضعف إذا سامح وأنه لن يصل إلى حق واحنا دايما يا جماعه بنقول ان الصفح والتسامح نريده ان يكون عن قوه يعني انت تقدر تاخد حقك لكنك بتتسامح ومفيش مانع انك تعلم الاخر بذلك انا على فكره اقدر اخد حقي لكني ساتسامح وممكن تتسامح من غير ما تخبره وهو سيعلم انك قادر على الرد فليس في التسامح ضعف على الاطلاق ده دي الحجه اللي احنا بنصورها لنفسنا عشان ما نتسامحش البعض لا يصفح للاسف وده اسوا نوعه لأنه شخصية يغلب شرها خيرها فيصبح التفكير في الانتقام وأغلب من التفكير في الصفح هو أساسا ما بيفكرش في الصفح هو على طول دماغه رايحة للانتقام فقط مش فكرة الصفح بيفكر فيها بيلاقي لها أسباب لعدمها لا هو ده لكن الحقيقة ده نفسه لابد أن نخبره أن هذه الطريقة في التفكير وإذا كان يعتقد أنه وإن كان يعتقد أنه سينتصر بها إلا أنه سيهزم بها تخيل ايه ده ده انا بفكر في الانتقام والتشفي يبقى انا المهزوم اه انت المهزوم ازاي يقولون الا تمتلئ نفوس اعدائكم سرورا وارتياحا شوف عدوك اللي انت عايز تتشفى عمال طول الليل سهران عمال تفكر تنتقم منه ازاي ده الا تمتلئ نفوس اعدائكم سرورا وارتياحا اذا هم علموا ان كراهيتكم لهم ترهقكم يعني ما انت انت اللي تعبان انت اللي عمال سهران وعمال قلقان هو ممكن يكون نايم ومستريح خالص انت اللي عمال تفكر وقلقان ورايح وعمال تقطع في نفسك وهو ولا في الدنيا وتحطم اعصابكم وتشوه مظاهركم وتبعث الاضطراب في قلوبكم وربما قصمت اجالكم فمن المنتصر هنا ومن المنهزم انت المنهزم يعني انت بتتعب نفسك هو مش خسران اي حاجه انت بتتعب نفسك عشان كده في كاتبة اسمها أن لمت فسرت بعدنا عن الصفحة أو عدم تفكيرنا فيه بمعنى جميل قوي تقول لك النأي عن الصفح واحد لا أنا مش هصفح لا مش هسامح أنا هفضل كده النأي عن الصفح أشبه بتناول سم الفئران يعني أنت جبت سم فئران أنت متضايق من فار كويس فأنت عشان متضايق من الفار جبت سم فئران بس عملت إيه لما جبته من ذكائك شربته أنت وبعد ما شربته مستني الفار يموت النأي عن الصفح أشبه بتناول سم الفئران ثم انتظار موت الفقر يعني انا اللي عمال اغلي وانا اللي متضايق وانا متخيل ان انا كده باذيه هو الحقيقه ان انا باذي نفسي النأي عن الصفح اشبه بتناول سم الفئران ثم انتظار ثم انتظار موت الفقر البعض لا يصفح لانه مغرور ومتخيل انه على صواب دائما فيصبح أنا لازم اخد حقي هو متخيل أنه على صواب دائما وهو ليس دائما على صواب البعض لا يصفح لأنه يقول أن هذا الأمر صعب وده نوع جميل أوي الحقيقة لأن ده معناه أنه نفسه يصفح بس الأمر بالنسبة له بيجد فيه صعوبة وده بنقول له أن احنا ما بنقولش أن احنا بين يوم وليلة هنبقى صفوحين لكن على الأقل ن- ن- نبدأ بتصفية الصدر نبدأ بالتصافي مع الآخرين يعني خلاص عشان كده قلنا أو صفي ممكن أنا مش قادر أسامح ومش قادر أكبر وأنسى الموقف ماشي ابدأ بتصفية الأمور اقعد مع اللي أنت متضايق منه وقول له والله أنا متضايق منك في كذا وأنت متضايق مني في كذا وصفي الأمر ده ده مرحلة من مراحل التسامح خطوة يعني هنعتبر سلم التسامح ده درجات الدرجة السفلى منه هي إنك تصفيه موقف حصل ومتضايق منه كلمه كلمه بس بغرض التصفيه مش بغرض ان انتوا تمسكوا لبعض الواحده وتتخانقوا كلمه قول على فكره انا اتضايقت منك لكذا وكذا وكذا وعلى فكره انا فكرت ان انا كان ممكن اعمل كذا بس انا قلت ان احنا علاقتنا اكبر وافضل من ده ايه قول له اللي مضايقك واسمع منه اللي مضايقه وتصافوا على فكره مشاكل كتير جدا والله يا جماعه بتبقى هايفه هايفه وتكبر لانها ما بداتش بالتصافي لو بدأنا ان احنا كل مشكلة صغيرة او كبيرة بين واحد وصديقه واحدة وصديقتها إيه، م- إيه، زوج وزوجته زوج وابنه تصافينا تصافينا مع بعض على طول خطوة بخطوة هنجد ان احنا ما بنوصلش اصلا للرغبة في الانتقام لان احنا تصافينا فالسلم الاول او الدرجة الاولى للي شايف الامور صعبة تصافى اقعد مع الناس كده وصفي نفسك صفي صدرك صفي احداثك مع الاخرين طيب دي درجة قدرنا نتصافى رقم اتنين كبر في بعض المواقف مش محتاجه لا تصرف اكبر دماغي عنه الموقف ما يستاهلش نقف فيه ما هو مش كل موقف هنقعد نتكلم بقى اصل انت وانا طالع على السلم بصيت لي من من بعينيك الشمال مش باليمين اصل انت مش عارف كتفك حك في كتفي واحنا ماشي ما هو هندخل بقى في الهيافه معلش في اللفظ يعني ففي مواقف مش مستاهله اصل في واحد يقول لك ايوه هو قال صفي فكل ما يحصل موقف يستاهل ولا ما يستاهلش هنعمله حكايه وموضوع لا المرحله الاعلى شويه من التصافي كبر موقف ما يستاهلش مش مستاهله الموضوع ده غلطه مش مقصوده مش هنقف مع كل حاجه تحصل يلا نعدي الموقف ده خلينا نعدي ده ومش هنقف مع كل حاجه وانا هصف بس بشرط انك انت تكبر وتصفي نفسك مش تكبر وانت بتخزن في ناس كده يكبر دماغه على الموقف ما يعلقش بس عمال يخزن وعمال يخزن يخزن لحد ما ينفجر فيهم الأمر. الدرجه الثالثه بعد ما تدرب نفسك على ده وده التسامح وابدا بالتسامح في الامور البسيطه مواقف بسيطه سهله خلاص ما هي انا واحد زنق عليا بالعربيه خلاص ما ما فيش مشكله هعدي وعدي مش لازم اقف له وال- ويا ابني ويا ابني يا- يا عم في ايه في ايه اهدى اهدى عدي وخلص ففي مواقف درب نفسك على التسامح في المواقف البسيطه ثم انتقل للامور الكبيره فدي ثلاث مراحل انك انت هصفح الاول هصفي م- بعد كده اصعد درجه تانية ان انا اكبر الدرجه الثالثه هي ان انا اتسامح طب لا انا بقى لا بعمل ده ولا ده ولا ده وانا ه- هطلع عينه معلش في الالفاظ معلش أصلاً انا بحاول اعيش الدور بتاع اللي هو بينتقم صحيح هو بيقول اكتر من كده بس انا مهذب شويه ف ب- بس ما تزعلوش لما الكلام يكتر شويه هدي لكم موقف اشرب بقى واحنا بنقول اشرب اتنين كانوا شركاء مع بعض فواحد منهم ضحك على التاني وسرقه وخلاص خد فلوسه وانتهى الامر فواحد تعب جدا اللي اتسرق طبعا تعب جدا تعب من الخيانه وتعب من السرقه وتعب من الخساره فدخل المستشفى والحقيقه الطبيب وهو بيعالجه ما- العلاج ما بيجيبش نتيجه فبدا حل سبب المشكله فوجد ان سبب المشكله انه لا يتوقف عن التفكير في هذا الصديق وفي خيانته وفي التفكير في الانتقام منه هو ده يعني هو ده اللي هيعمله فراح له ساله سؤال قال له انت امتى ممكن تفكر انك تعزم صاحبك ده على الغدا يعني ممكن انت تقعد كده تفكر بينك وبين نفسك ان انا اعزم صاحبي ده على الغدا ف وياكل معاك من المائده بتاعتك قال له في حاله واحده قال له ايه هي قال له اذا كنت متاكد 100% ان انا هقدر احط له السم في الاكل يعني لو انا متاكد مليون في الميه ان انا هقدر احط له السم في الاكل فانا ممكن اعزمه يجي ياكل معايا فقال له جمله جميله قوي قال له فلماذا تتركه على مائدتك العقليه ياكل منها كيفما شاء انت مسلم له دماغك وافكارك ما بتفكرش غير في غيره وفي الانتقام منه والتشفي و و و و. اه ممكن تبحث عن حقك ابحث عن حقك وخده ده ده حرامي فابحث عن حقك وخده باي شكل لكن ما تسلمش فكرك طول الوقت ليه ده ممكن ما تسامحش معاه ده حرامي وسرقني فانا هطالب بحقي واخد كل السبل للوصول ليه بس وانت بتسعى اسعى بجوارحك لكن ما تسلموش دماغك فانت مسلمه دماغك عمال يلتهم فيها طول الوقت عمال افكر وهعمل وهعمل وهعمل ففي النهايه انت الذي لا تشفى انت انت انت المريض هو ده هو بره بيستمتع وميت فل وما عندوش مشكله خالص انت اللي تعبان ومريض فانت النهارده سامح له بهذا الامر فاشرب اذا لم تتسامح اشرب اشرب تعبا بدنيا اشرب تعبا نفسيا اشرب بعدا عن سطح الله وعفوه عنك لأن كل ما بتعفو ربنا بيعفو عنك اشرب إن الآخرين لن يعفو عنك استحالة الناس يجدوا شخص لا يصفح ولا يعفو كل حاجة عنده يقول لك واحد زائد واحد اتنين وقت. أنت كمان هتيجي في وقت محتاج الواحد زائد واحد تبقى واحد ونص واحد واتنين من عشرة مش دايما واحد زائد واحد اتنين هت- مش هتجد الناس بتعفو عنك مش هتترك لنفسك أثر طيب في هذه الحياة اشرب تعب بجميع صور التعب واشرب كراهية من الآخرين وعدم حب لك شخصية منتقمة اشرب بقى يا جماعة الموضوع غاية في الأهمية لابد إن إحنا نصفي ثم نكبر ثم نتسامح طيب نقطة بقى مهمة إزاي نملأ بالتسامح حياتنا يعني إزاي أنا أملأ بالتسامح حياتي أول- أول حاجة وأهم حاجة هي السلم ده السلم إن أنا هصفي مواقفي أول بأول ثم هنتقل لمرحلة إن أنا أكبر ثم أصفح أولا تجنب عوائق الصفح فلا تكن انهزاميا ولا انتقاميا ولا مغرورا ولا يائسا سيبك من الاربع صفات دول هتجد الصفح سهل املا قلبك وعقلك بهذه القناعات ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه واحد لكل انسان حتى نحن حتى انت نصيبه من الحماقه بين الحين والاخر لازم كل واحد فينا هيغلط في فتره من الفترات مش هنمسك لبعض السكينه ونقف بقى خلاص هنع- هنتغافر بعد هنتغافل دي هنصف دي هنعدي دي انت كمان هيبقى لك كده إن الأخلاقيات الطيبة لا يختبرها إلا ذوي الأعمال السيئة لذلك لن أسمح لأعمال الآخرين السيئة أن تهزم أخلاقياتي الطيبة سأتجاوز بعض الحين عن حماقات الآخرين لأجد يوما من يتجاوز عن حماقاتي سأحافظ على صحتي وطاقتي وقوتي باقتلاع جذور الغضب والانتقام من داخلي إن التميز الحقيقي هو أن أتميز بما لا يتميز به غيري ولأن غيري لا يتميزون بالتسامح فسأتميز بالتسامح العفو يجعلني البطل لا الضحية وقد ولدت لأكون بطلا سأعمل من اليوم على زيادة مؤشر احتمال الحماقة لدي حتى وأنا أبحث عن حقي ولا بد أن أبحث عن حقي لن أنزلق إلى مشاعر التشفي والانتقام ولن أبالغ في الخطأ في حقوق الآخرين سأحتاج يوما من يعفو عني فسأعفو اليوم عن الآخرين سأحتاج يوما أن يعفو عني ربي فسأعفو اليوم عن الآخرين وأنتظر عفو ربي قناعات لابد أن نربيها في أنفسنا بعد ما نربي هذه القناعات لابد أن نجتهد في مقاومة الغضب لأن الغضب أحيانا بيوصلنا للانتقام نقاوم الغضب وده موضوع كبير سريعا هنحطه كعنوان مقاومة الغضب تصفية النفس وتصفية المواقف أول بأول أن نكبر أكبر دماغي ثم أن أتسامح الحقيقة يا جماعة الموضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة وأتمنى أن نتحلى جميعا جميعا جميعا بصفة التسامح هو ده موضوعنا النهاردة اللي أتمنى بالفعل إن إحنا نجربه هنتعب فيه شوية أه هنتعب فيه شوية لكن في جزء ما فيهوش تعب إن أنا أصفي ما فيهوش تعب إن أنا أكبر على بعض المواقف السهلة ما فيهوش تعب وخطوة بخطوة هنصل للتسامح أسامح في المواقف البسيطة ثم الكبيرة هنبدأ إن شاء الله قبل ما نعمل ملخص الحلقة بنقول هنبدأ من الآن في استقبال اتصالات حضراتكم مشاركاتكم أسئلتكم تعليقاتكم وإن شاء الله نعيش معاكم في هذه المشاركات بإذن الله وأول اتصال معنا النهاردة الحاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بارك بحضرتك.
الله فيكم ربنا يكرمك وجزاكم الله خيرا وأنا ببقى سعيدة جدا لما أتفرج على حضرتك يا أستاذ أشرف ربنا والله يكرمك ربنا يكرمك ربنا يجعلها مفيدة سلطة مفيدة يا رب في ال- سواء في الدنيا أو في الآخرة يا رب اللهم ويجعلها في ربنا ميزان حسناتك اللهم آمين عايزة أقول اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وسماحة التسامح واجعلنا على أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم نبي التسامح في دين السماحة وال- وال- وال- واللين والحلم كيف نتسامح نتسامح عندما نريد من الله أن يسامحنا يقول جل في علاه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولن يقبل المرء على التسامح إلا إذا ذاق حلاوة إلا إذا ذاق حلاوة العطاء الرباني بعد التسامح تسامحا فيه ذل وانكسار ابتغاء مرضاة الله وقتها سنتسامح ونتسامح ونتسامح بفضل الله وستكون العزة والخير الوفير بإذن الله ومن كان مع الله في طاعة حقيقية وأخلاق محمدية كانت السعادة الربانية وكان متسامحا حقا والسعادة الحقيقية في طاعة رب البرية بمنهج من كان على أخلاق عالية في كل شيء وعلى قدر المستطاع والسعادة الحقيقية في إنكار الذات وعمل الخيرات والتسامح في كل الاتجاهات والتخفيف عن أصحاب الابتلاءات فاللهم اجعلنا من أهل التسامح والحلم اللهم ووفقنا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك ام محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت الفلي اللي بيسامح على طول ومحدش بيسامحه لما بيجي يغلط في حاجة ويعمل حاجة
حاضر
السلام عليكم عليكم السلام وبركاته طيب يا جماعه النقطه دي الحقيقه برضه دايما نكرر عليها نحن نتعامل من حيث نحن لا من حيث الاخرين انا بسامح لان انا صفاتي طيبه لان انا شخصيه متسامحه لكن لا عن ضعف في ناس يا جماعه فرق بس بين معنيين مهمين جدا التسامح والضعف في واحد بيسكت على كل موقف ويعدي كل موقف لانه ضعيف ما بيقدرش ياخد موقف ليس هذا هو التسامح تضعف شخصيه ضعيفه التسامح ان تكون لديك القدره على الرد لكنك لا ترد التسامح عن قوه لا عن ضعف فنفرق بس بين المعنيين فاذا كان الامر عن ضعف يبقى لابد ان ت- تعدي- تعديل الكفه لابد ان يكون التسامح عن قوه ولابد ان تتحدثي مع الاخرين في بق... مش كل المواقف احنا نتسامح فيها احنا مش ملائكه في مواقف زي ما بتحتاج بس ان انا اصفي ان انا اقعد مع الناس واتكلم واصفي الموقف بس اتكلم واقول في مواقف تحتاج ان اخد حقي إيه، ليا حق في كذا هاخده ده ملوش علاقه بالتس... بالتسامح باخد حقي إيه، في مواقف بيحتاج ان انا اتسامح اما عدم تسامح الاخرين معنا فاولا لو اتاكدنا كتير من الناس اللي ما بيحصلش تسامح من الاخرين معاهم هم اساسا لان تصرفاتهم بتكون عن ضعف فبالتالي هم مش شايفينهم بيتسامحوا اصلا لكن حتى لو كانت عن تسامح والاخرين لا يتسامحوا معنا ففي نقطتين اولا نحن نتسامح لان هذه هي اخلاقنا دي اخلاقنا فاحنا بنتسامح لان دي اخلاقنا ثانيا نحن ننتظر اذا لم ياتينا رد من البشر فنحن على يقين ان الرد سياتينا من رب البشر هيجي الرد هتجد السماح من الله فلا تقلقي واستمري لكن دون ضعف من الحاجات المهمة جدا اللي احنا عايزين نقولها اتصال آخر سل- أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الفاضل أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم أجمعين اللهم آمين جزاكم الله خير آه، وأسأل الله أن يعفو عنا وعن ذنوبنا وعن ما كل يعني صدر منا دون قصد أو بقصد فأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا يعني إحنا بنتكلم عن صفة العفو صفة جميلة قوي يعني ربنا سبحانه وتعالى هو العفو الغفور حتى احنا يعني في لما يقبل علينا رمضان ما بندعيش بأي حاجة اللهم إنك إلا دعاء واحد اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا فربنا سبحانه وتعالى علمنا والاسلام علمنا ان احنا نعفو عن الاخرين وعايزه اقول حاجه ان احنا م- بالنسبه للعفو احنا لو انسان مش قادرين نعفو عنه اكيد هنتذكر يعني ن- نسيب السلبيات شويه ونيجي للايجابيات او نسيب ال- الاخطاء اللي عملها ونفتكر الحسنات يعني لو اختي اساءت الي ونفسي اعفو عنها يا ريت اتذكر آه، الخيرات منها او الصفات الحلوه عشان اقدر ان انا اجاهد نفسي واسامح فاكيد كل انسان فيه صفات حلوه وفيه صفات آه، يعني هقول مش وحشه لكن فيه صفات خطا فيه لكن عندما نتذكر الصفات الطيبه اكيد ان شاء الله هنعفو نعم ولما قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأسرة ماذا إني فاعل بكم قالوا أخ كريم ابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء ففعلا يعني العفو آه هقول يطلب من ال- الكرماء نعم ولكن آه، عندما يعني نتحدث عن العفو ونتذكر يعني في ناس بت- بتحدث لنا الام كثيره او حاجه مش هنقدر نعفو عنها لكن لما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا اكيد ونتذكر نفسيتنا الصفات الحلوه للجانب الاخر اكيد يعني في حاجات هتساعدنا على اننا نتسامح و- وكفايه قوي ان احنا نفتكر ان الاسلام هو اللي بيدعونا للتسامح والعفو وعايزه اقول كمان ان التسامح ده يعني من صفاته ان الانسان يعني والله بيجلب السعاده يعني انا لما بسامح حد واقول له انا عافيت عنك مثلا او سامحتك في حته او او حتى لو اخ سأل لي او يعني اكل علي حق او حاجه وقلت له خلاص انا مش عايزه الحاجه دي وانا سامحتك يعني آه، ممكن التسامح ده يشعر- يشعر الاخر بالحرج ويقدر ان هو ي- آه، يرجع عن الخطا بتاعه فاحنا ي- التسامح ده ليه جوانب ايجابيه كتير انا مش عايزه اطول على حضرتك عشان عارفه ان في متصلين كتير واسال الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء جزاكم الله والسلام خير.
عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته السلام وبركاته اتصال آخر أم عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ اشرف ازي حضرتك كل سنه وحضرتك طيب ربنا يكرمك طيبة لو سمحت بس سؤال صغير يعني معلش إيه، انا اختي آه، اخت انا مش الحكايه مش حكايتي انا اختي طيبه جدا جدا جدا وعايشه مع ناس يعني اهل جوزها وللاسف هم آه، الله يسامحهم يا رب ويهديهم يا رب دايما ظالمينها وهي مش بتعرف ترد علشان مش بتعرف ترد هم بقى فاكرين عدم ردها دو- دوت ان هو ضعف مش م- مش فاكرين ان حاجه فيها تسامح وهي بتسامح لله حتى جوزها كمان نفسه جوزها دايما ظالمها ودايما في مشاكل بينها وبين جوزها مش بتعرف ترد حفاظا على بيتها فهو كل كل كل الاهل بتا... اهلها اهل جوزها وجوزها نفسه فاكرين انها ضعيفه رغم انها ممكن ترد كل حاجه بس تقول لك لا انا لو ر- لو رديت هكذب على نفسي انا ساعات بقول لها اطلبي الطلاق تريحي نفسك واطلبي الطلاق يعني ب... يعني بتجنني ب- بطيبتها يعني هي- طيبه طيبه غير عاديه والله العظيم يا استاذ اشرف بتصعب عليا فما بتحكي لي بقول لها اطلب الطلاق ايه اللي إيه اللي غصبك على انك تعيشي في اللي يعني في وسط الناس اللي هم ظالمين والله يا استاذ اشرف ظالمين بمعنى ظالمين هي طيبه جدا يعني لو قلت لحضرتك طيبه مش ه- طيبه بعبط طيبه بهبل انا مش مش قادره بتنرفزني بقول لها اطلب الطلاق فهل برجع حز يعني ازعل من نفسي ان انا بقول لها كده بس بتصعب عليا والاخر اقول لها ربنا يصبرك ما عدتش تحكي لي على حاجه عشان يعني اسلوبك دوت بينرفزني ما عدتش تحكي لي على اي حاجه انت سا... انت صابره خلاص اصبري واستحملي ما عدتش تحكي لي على اي حاجه فمش عارفه والله إيه- ما عدتش قادره اقول لها حاجه فلو سمحت بس لو لو سمحت حضرتك بس قول كلمه بس انا مش هطول كلمه بس ايه ان انا اصبرها بيها لان كل كلمات الصبر اللي عندي خلصت معاها مش عارفه اقول لها ايه اكتر من كلمه الصبر وشكرا يا استاذ اشرف عارفة انت عايزه اللي يصبرك وعليكم مش السلام.
انت اللي مع السلامة.
تصبريه يعني انت عايزه اللي يصبرك انت شخصيا الحقيقه الموضوع ده كبير قوي وبيجي لنا فيه اسئله كتير فانا هستاذنكم في حاجه نعمل اقتراح احنا هنخلي الموضوع دوت جزء من نقاش الحلقه القادمه كيف تتصرف هذه الزوجه في مثل هذا الموقف وخاصه موقف متكرر سواء ناس بيمروا بيه او ناس هيمروا بيه مره اخرى فخلونا ناجل دي للحلقه القادمه وهنخلي جزء من الحلقه مناقشه هذا الامر طيب معانا اتصال اخير ناخده ان شاء الله محمد السلام عليكم
استاذ اشرف ازيك اخبارك ايه الحمد لله الحمد لله برنامج حضرتك ممتاز والله وبنستفيد منه جميعا ربنا يكرمك يا محمد ربنا يبارك في حضرتك انا عايز اسال حضرتك بس على اسم الكتاب اللي قدام حضرتك
هو آه، انا مش هقدر اقول انه كتابي هو كتاب ليا احد كتبي فيعني انا لو قلت هيبقى كاني بعمل دعايه فمعذره سامحني مش هقدر يعني لكن ممكن على صفحتنا على الفيس ممكن ابقى اقول حاجه زي كده يعني ربنا يكرمك جزاكم الله خير ربنا يكرمك هو الحقيقه انا يعني ال... ال... في هذه القضيه ان شاء الله يا ريت تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء اكتبوا لنا رايكم تتصرف ازاي هذه الزوجه او غيرها في مثل هذه المواقف تتصرف ازاي اكتبوا لنا مواقف فيها تسامح مش عارفين ده تسامح ولا لا نعمل ايه خلونا نعيش مع بعض على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء مع موضوع التسامح نعيش مع الموضوع وان شاء الله هنعلق تعليقاتكم هنقولها الحلقه القادمه وهنرد على هذه المشكله الحلقه القادمه انا بحب اختم الحقيقه بمجموعه اخدها من كلمات إيه، ام محمد الحقيقه قالت معنيين في منتهى الجمال قالت احنا دايما بندعي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فربنا بيحب العفو فخلونا احنا كمان نحب العفو حتى لو مش قادرين عليه بنسبه 100% دلوقتي خلينا نحبه قالت ملحوظه كمان مهمه جدا تذكر لما تحصل مشكله بينك وبين زوجتك بينك وبين صديقك بينك وبين صديقتك بينك وبين ابنك تذكر مزاياه او ايجابياته وهتخفف شويه من احساسك بهذه المشكله تذكر انك انت التسامح مع بعض المواقف على فكره بيخلي الناس يتراجعوا عن الخطا لكن اصرارك على العقوبه احيانا بيخليهم يتمادوا في الخطا دي احد النقاط برضو اللي هنتناولها ان شاء الله في الحلقه القادمه لكن انا بختم ب- بالمعنى الجميل دوت ان احنا نتذكر ايجابي ومحدش يقول لي ملهاش بالذات الازواج بالذات كل ما حد يتكلم تز- هيقول لي ملها لا ليها مفيش واحده ملهاش ايجابيات ويا اخي لو هي ملهاش خلي انت ليك ايجابيات وكن عفوا صفوحا وهنختم ان شاء الله بدعاء اللي ذكرتنا بيه ام محمد هنقول نختم بيه حلقتنا اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أخي في الله كن عونا